أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم ارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا خلاص يا جماعة احنا في مذاكرة ليلة الامتحان كلها أيام معدودات ويهل علينا هذا الضيف العظيم هذا الضيف الذي ننتظره من العام إلى العام خلاص رمضان على الأبواب عايزين النهاردة بقى نتفق على الخطة الإيمانية اللي احنا إن شاء الله إن شاء الله هنمشي عليها خلال رمضان الخطة دي علشان نمشي عليها لازم في الأول خالص يبقى هناك بعض الدوافع اللي هي هتديني الهمة والإرادة علشان نجاهد في الله حق جهاده في طاعته سبحانه وتعالى فاكرين الحلقة اللي فاتت كنا قلنا دعاء رمضان ومن دعاء رمضان ده أنا عايز أبتدي معاكم النهاردة إيه دعاء رمضان؟ قلت حديث شداد بن أوس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات قلت الكلمات دي بتديني بالظبط كل اللي أنا محتاجه في رمضان قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب كل نقطه منهم قلنا بالظبط بتديني الخطوات اللي انا محتاجها في رمضان أول حاجة محتاج الثبات على الأمر محتاج أن ربنا سبحانه وتعالى لا يزغ قلبي أن قلبي يبقى على طول على طريق الاستقامة على درب الإيمان الثبات في الأمر مش كل سنة بنشتكي ونقول الواحد يمشي له يومين ثلاثة ويسخن ويفتكر المعاني الجميلة وصيام رمضان وقيام رمضان وتلاوة القرآن و و و وبعد كده يبتدي البنزين يخلص وشوية نرجع تاني لعاداتنا ونرجع تاني لمألوفاتنا لا المرة دي أنا هدعي في كل سحر أنا هدعي مع كل إفطار اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ربنا هيمدني بالقوة علشان أجاهد في طاعته علشان يبقى رمضان مختلف في حياتي إن شاء الله بإذن الله والله هيكون بإذن الله أحلى رمضان في حياتنا العزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك عايزين الرحمة تنزل علينا علشان ربنا يصطفينا الرحمة دي قلت لكم البنزين اللي هيحركنا واحنا في شهر الرحمة وأوله رحمة الرحمات تنزل تلاقي نفسك عندك نشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى فعشان كده هندعي ربنا كتير قوي ان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل علينا بالرحمات علشان نطيعه حق الطاعه وأسألك موجبات رحمتك كل حاجة يا رب تتنزل بيها الرحمة يا رب وفقني إن أنا أعمل بيها وأسألك عزائم مغفرتك قلت الذنوب اللي قطع بينا وبين ربنا يلا بقى يا جماعة الفرصة قدامنا احنا لسه مش هنتوب بقى خلاص الم- الفرصة يمكن ما تجيلناش تاني فرصة رمضان فرصة العتق فرصة المغفرة فرصة انك تبلغ منزلة الصديقين والشهداء اوعى ذنب يقطع بينك وبين ربنا إذا كان دلوقتي مش هنتوب إذا كان في زمن المغفرة مش هنتوب إمتى هنتوب يا جماعة الآن اللي لسه مترددة في لبس الحجاب إمتى هتلبسيه اللي لسه متردد في انه يبطل سجاير امتى هيخلص من الموضوع ده امتى بقى هنحافظ على الصلاة في اوقاتها امتى صلاة الفجر تتصلى في اوقاتها يا جماعة الفرصة قدامنا فرصة والله لا تكرر في العام فرصة يمكن ما تتكررش في عمرك الحق قبل أن تغرق السفينة عزائم المغفرة عندك عزيمة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيمدك بيها إن السنة دي يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن شاء الله ربنا هيمن علينا بالمغفرة إن شاء الله كل ذنب بيننا وبين ربنا قاطع بيننا وبين ربنا الذنوب دي كلها ربنا هيغفرها وإن شاء الله ربنا يعفو عنا وتبقى بدل ما هي في صحيفة السيئات سوداء تتبدل وتبقى نور اه والله عشان كده لازم السنة دي ندخل بروح التحدي دي لازم السنة دي يبقى رمضان مختلف في حياتنا نسألك يا رب موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك أنا عايز المعنى ده أقف عليه دقيقة يا جماعة اتصوروا معايا المشهد ده واحد بيسرق والده أو بيسرق مديره أو بيتجنى على واحد هو اللي بيتفضل عليه بنعم اتصوروا المعنى ده كده قدامكم لو واحد بيعمل الكلام ده وهو مديره ما مش سايبه في حاجة بيديله علاوات وبيديله الحوافز اللي هو عايزها لكن برضه يقول لك الشيطان شاطر ومفيش فايدة لو بيسرق والده اللي رباه واللي أكرمه واللي تفضل عليه ومرة من المرات يدخل والده عليه يبص يلاقيه بيمد ايده في خزنته بيسرقه ساعتها يتلبش ساعتها يبقى مش عارف يعمل ايه يلاقي نفسه والده بيطلع هدية من جيبه ويقول له ما تعملش كده تاني هو ده رمضان والله احنا مصرين على المعاصي مقصرين في حق ربنا وربنا يعامل إساءتنا بإحسان ما بعده إحسان يا لو القلوب تحس يا لو نعرف يعني ايه رمضان والله لو كل واحد مننا عرف يعني ايه رمضان هيعمل كل ما في وسعه علشان يبلغ ثمرات رمضان قلت لك لو عرفت يعني ايه نار هتبقى عايز تعمل كل ما عندك عشان تبلغ العتق عارف لما تتصور كده مشهد النار والعياذ بالله وهي بتنادي ورمضان من الناحية التانية بينادي المنادي فيه النار تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ربنا يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى يتساقط لحم وجهه يا فإذا بها تنادي هل من مزيد هل من مزيد تدعو من أدبر اللي شرد اللي بعد اللي مش عايز طريق ربنا أيوة والله لو إنك السنة دي ما طلعتش بثواب المغفرة بثمرة العتق اعرف حاجة أنت ما كنتش عايزها يا شيخ لا أنا كنت عايزها والله كان نفسي لا اللي عايزها لازم هيضحي بكل شيء عشان يبلغها دي خلاص كل وظيفتك في الحياة تنتهي حين تعتق من النار وتبلغ أعلى الجنة عشان كده المعنى ده شوف النار وهي تدعو من أدبر وتولى شرد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشردوا عن ربكم كشرود البعير عن أهله زي الواحد اللي عنده مثلا آه، حصان ولا حاجة و- وجري وسابه ساب صاحبه وهو كذلك جريت وسبت ربك ومولاك لا هلموا إلى ربكم استجيبوا لربكم ينادي المنادي كل يوم يا أيها الناس هلموا إلى ربكم يلا الفرصة قدامك اوعى تضيعها المنادي ينادي يا باغي الخير أقبل والنار بتنادي من أدبر وتولى وجمع فأوعى هي دي اللي هتقطع بينك وبين ثمرة رمضان الدنيا جمع فأوعى عايز فلوس عايز دنيا عايز مركز عايز زوجة عايز أولاد عايز عايز دنيا ومش في دماغه خالص العتق ومش في دماغه خالص الفردوس الأعلى ومش في دماغه إنه يغفر ليه يمكن في دماغه بس رقم اتنين رقم تلاتة رقم أربعة لكن المهم إن أطلع من رمضان برزق إن أنا يزيد فلوسي أيام موسم ممكن الواحد يزيد له فيها يعمل له فيها قرشين ممكن ممكن ممكن هو ده اللي مسيطر على دماغه جمع فأوعى هو ده اللي بتدعوه النار عشان كده بقول لك إذا أقبل ال... أقبل عليك رمضان ونادى المنادي يا باغي الخير أقبل قل هلم هلم إلى ربي قل لبيك يا ربي لبيك يا ربي لبيك وسعديك أنا رهن إشارتك أنا رهن إشارتك يا رب اللي أنت عايزني أعمله هعمله يا سيدي بس ترضى عني بس تغفر لي بس تتوب عليا هو ده لو حسيت بمدى النعمة العظيمة دي انك ممكن خلاص تعتق تعتق من النار يعني يا جماعة خلاص خلصت مشكلتك الذنوب اللي تعباك اللي انت عملتها وخايف تقف بين ربنا ويحاسبك عليها ذنب ذنب هتعتق من النار هتوفق للطاعة هيغفر ذنبك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فقال يا رسول الله أرأيت إن أنا صل... إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن... وأنك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصليت الصلوات المفروضة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء يا يعني منزلة رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني تبقى في الفردوس الأعلى ايوه لو صححت صيامك لو صححت قيامك كل ده ما يدكش الدافع ان انت تحافظ على كل ثانيه في رمضان هو ده يا جماعه احساسك بالنعمه احساسك بمدى فضل ربنا عليك انه اصطفاك برمضان هو ده اللي يولد عندك الدافع ان انت السنه دي هتتغير السنه دي هتبقى شخص مختلف رمضان هيبقى رمضان مختلف في حياتك الدافع ده يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اثنين من صحابته كانا قد استشهدا ثم بعده بعام توفي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مرافقا للشهيدين اثنين ثلاثة من الصحابة اثنين استشهدوا واحد بعديهم بعديهم بسنة توفي فالصحابة ظنت ان الاثنين اللي استشهدوا دول هم اللي في المنزلة العظيمة منزلة الصديقين والشهداء فرؤي في المنام أن صاحبهما الثالث ده اللي قعد بعديهم بسنة ومات موت عادية أنه أعظم منهما أجرا وأنه بلغ درجة أعظم منهما فالأمر احتار على الصحابة إزاي يعني الناس دي استشهدت في سبيل الله والشهادة دي من أعظم المقامات وده يبقى أعلى منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صام رمضان وقامه وصلى لله كذا ألف ركعة يبقى هو فين شفتوا بقى نعمة رمضان قد ايه يعني نعمة رمضان دي وصلته لغاية فين إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب ونادى المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء كل ليلة كل ليلة الحديث رواه الإمام الترمذي بإسناد صحيح كل ليلة ستبلغ فيها ثمرة العتق من النار أنا عايز أحسس قلبك المعنى ده علشان تبقى طول رمضان شغال وطول رمضان بتسأل ربنا في كل لحظة يا رب من علي يا كريم يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام من علينا يا مولانا بالعتق من النار من علينا بأن نكون في رفقة الأبرار مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إحساسك بالنعمة اتنين إحساسك بالخطر مستني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالاعمال سبعه هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر والحديث رواه الإمام الترمذي وقال حسن غريب شوفوا هتنتظر إيه مستني إيه إحنا في زمن غلاء الأسعار الفقر المنسي والناس اللي الدنيا خدتهم وربنا أغناهم وغناهم أطغاهم وخلاهم وخلاهم نسوا ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي ابتليت بأمراض ونفسهم كانوا يعملوا أعمال صالحة كبيرة ولم يوفقوا لها مرضا مفسدا والناس اللي كبرت في السن وكان نفسها انها تعمل وتعمل النهارده صحته مش جايباه لكن ان شاء الله ان شاء الله بنيته يبلغ كل المنازل دي او موتا مجهزا وموت الفجأة انا قلت لكم عليه كلام كتير قوي وموت الفجأة ما فيش اكتر منه في الزمن ده او الدجال واحنا في زمن اخر الزمان فشر غائب ينتظر او الساعه والساعة أدهى وأمر مستنيين إيه؟ مفيش وقت إحساسنا بالنعمة إحساسنا بالخطر إحساسنا أنه يمكن يكون آخر رمضان يمكن تبقى هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا هو ده اللي هيولد عندنا الدافع الذاتي إن إحنا السنة دي يبقى رمضان مختلف يلا بقى ورقة وقلم معايا علشان هنخطط الخطة الإيمانية بتاعتنا وهنحط بقى البنود اللي هنمشي عليها قسم لي بقى رمضان ثلاث أقسام عايزينها ثلاث مراحل المرحلة الأولى اللي هي العشر الأوائل من رمضان هنسميها مرحلة الانطلاقة الأولى أو الرمل إيه الرمل ده يا شيخنا الرمل عارفين يا جماعة الناس اللي راحت عملت عمرة الرجال لما يجي يبتدي في الطواف يقول لك ايه في اول ثلاث اشواط كده تجري جاريه في المكان ايه جاريه في المكان يعني ما تجريش قوي بس تبقى جاريه بسيطه كده شويه يعني لا تمشي ولا تجري المطلوب ان انت تخطو هكذا انا عايزك في العشرة الاوائل تبقى تعمل كده تبتدي تحرك نفسك شيئا فشيئا علشان بعد كده هيجي المرحلة التانية هنسميها ايه بقى المرحلة التانية هنسميها اثبت احد عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على احد ومعه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وقال اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيد فعايزين احنا بقى انا هسميك النهارده احد ايوه هتبقى جبل من الطاعات ان شاء الله في رمضان السنه دي اثبت علشان خاطر تقدر تدخل بقى على العشرة الأواخر زمن ليلة القدر هنسمي المرحلة الثالثة وسارعوا في المرحلة الأولى عايزين نثبت شوية حاجات وعايزين قلنا نجري شوية في الأول احنا عارفين البداية محتاجين شوية رحمات هن... هنعمل ايه بقى في المرحلة دي عايزك تركز فيها على موجبات الرحمة أنا هديك برنامج يومي سريع جدا هنعمل فيه ايه بس الأول هنحط ال... الهيكل بتاع الخطة ال- الاول هتبقى ايه مرحله الرمل دي هنعمل فيها الحاجات اللي هي موجبه لرحمه الله علشان نتزود وعشان نخطو ونجري في الطريق خمس ست سبع خطوات علشان بعد كده نبتدي بقى نهدي السرعه شويه ونيجي في رمضان ونيجي في العشر الاواخر نفتح على الرابع دي الملامح بتاعة الخطة تعالوا بقى نتكلم عن اليوم يمشي ازاي وبعد كده نسقط الأعمال فيه تعالى كده من أول المغرب مع أذان المغرب أذان أول ليلة يمكن تبقى ليلة الأربع التلات بالليل أو يمكن تبقى ليلة الخميس أنا عايزك مع أذان ليلة الأربع تبقى مجهز نفسك طلعت ال- الرؤية انه بكرة رمضان يبقى انت جاهز ما اول ما يقولوا رمضان يبقى تسجد لله شكرا النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان إذا سره شيء أو أتاه ما يسر به سجد وفي أعظم ولا أحلى ولا أجمل من رمضان أنا عايزك أول ما تسمع بالخبر ده تسجد لله شكرا إن ربنا بلغك رمضان والله يا جماعة السنة اللي فاتت أول ليلة في رمضان رحنا نصلي القيام وإحنا في القيام لقينا في حاجة كده مش مظبوطة في إيه يا جماعة والد أحد الإخوة توفي صلى القيام وطلع وقال لهم أنا نازل أتهجد دخل أوضته مات بلغ في أول ليلة وإن شاء الله دي من البشريات لعله إنه يكون بنيته يبلغ ثواب رمضان ده كله ثانية من رمضان غالية أوي غالية والله أوي أوي فعشان كده أول مع الأذان أو لو خلاص بقى عرفنا إن تاني يوم هو يعني لو طلعت هي ليلة الخميس يبقى ساعتها نسجد بقى مع أول ما تسمع أذان المغرب وعرفت كده إن إحنا دخلنا إحنا الآن في رمضان عايزك خطوة بخطوة رمضان شعاره إيه؟ إيمانا واحتسابا كل حاجة بنية أكتر واحد هيطلع بخير رمضان كله اللي هيتاجر مع ربنا بنواياه اللي هيبقى ليه في كل حاجة أكتر من نية عايزك ما تسيبش حاجة ما تسيبش خير إلا وتعمله هي دي علامة العبد الشاكر إنه ما يسيبش باب من أبواب الخير إلا ويدخل على ربنا منه ما تسيبش ترديد الأذان ردد الأذان وادعي ربنا سبحانه وتعالى عايزك معاك كتيب اللي فيه الأذكار ده علشان خاطر لسانك على طول يلهج بذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله انت عارف انت لما تعمل الكلام ده خالص وتدعي بعد كده تجب لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى كمان سبب عظيم للمغفرة واحنا عايزين نكتر من أسباب المغفرة علشان إن شاء الله ننول هذه الثمرة ردد الأذان وبعديها قول الأذكار اللي بعد الأذان وادعي ربنا سبحانه وتعالى بين الأذان والإقامة دعوتنا بقى عايزين نثبت ثلاث أربع دعوات قلنا الدعوة اللي هي اللهم إني أسألك الثبات في الأمر الدعاء ده نقوله كتير وعايزين نثبت دعوة العتق من النار إنك كل يوم تدعي لنفسك وتدعي لي وتدعي لإخوانك إن شاء الله يا رب بلغنا العتق من النار وكمان تسأل ربنا سبحانه وتعالى انك تكتب في درجة الصديقين زي ما احنا اتفقنا وتنال المغفرة على طول على لسانك يا رب كل ما تدعي يا رب اعتق رقبتي من النار يا رب اعتق رقبتي من النار فدعاء ما بين الاذان والاقامه تتجهز بقى وتنزل تصلي المغرب مفيش صلاه جماعه تفوتك في رمضان افضل الاعمال الصلاه على وقتها اوعى تضيع فرض في رمضان كل فرض في وقته ويوم الف... لما تبقى بتفطر افطر على تمر زي ما سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل وتشرب شوية مية كده وتنزل على طول تصلي وبعد كده ترجع تفطر ويكون أهل البيت صلوا كمان عشان نصلي الصلاة في أول الوقت ده أعظم وده أحرى إن احنا نتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عايزك تنزل وهقول لك نية بقى وعمل مفيش قبله ولا بعده والله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كده من خرج لأداء صلاة مكتوبة ايه إيه ثوابه فثوابه كثواب الحاج حجة حجة وانت نازل انت نازل ورايح المسجد رايح تعمل ايه تؤدي الصلاة المفروضة ثوابها ايه دي ان انت نازل تصلي الفريضة والله ثوابها ثواب حجة شفت قد ايه بقى ثوابها عظيم جدا تروح تصلي صلاة المغرب وتؤديه وبعد كده تصلي السنة بتاعت المغرب البعدية ولو كان انت اول ما دخلت المسجد لسه ما صلوش ولا حاجة يبقى عندنا وقت ان احنا نصلي مثلا تحية المسجد وندعي شوية ونصلي صلاة المغرب وبعديها البعدية زي ما قلنا صلاة سنة المغرب البعدية بعد كده هترجع لما هيبقى زمان الفطار هتفطر على ما يتيسر لك وانت بتفطر خد نية النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل العبد فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه أهي مغفرة كمان أهي يعني هنحمد ربنا وهناخد آداب الطعام هتبقى سبب والله للمغفرة فعايزك ما تنساش أبدا الدعاء ما تنساش وانت بتفطر برضو الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وإن شاء الله أجرنا هتبقى مضاعفة وهتبقى كبيرة في رمضان إن شاء الله هتعمل كده بعديها هتبقى بعد ما تفطر هتريح شوية لو عندك بقى وقت من لسه فاضل لغاية العشاء في سنة مهجورة يا جماعة سنة إحياء ما بين المغرب والعشاء سيدنا حذيفة والحديث في سنن النسائي وصححه الألباني إنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيت النبي وهو يصلي بين المغرب والعشاء فصلى إلى العشاء سفيان الثوري سجد في الحرم سجدة من بعد صلاة المغرب ما رفعهاش إلا على العشاء انا بقول لك بس كتر في يعني تصلي لك مثلا ركعتين ثلاثه تصلي لك اربع ركعات ست ركعات اللي ربنا هيفتح عليك فيهم علشان تبلغ سنة إحياء ما بين المغرب والعشاء كل صلاة هتصليها أنا قلت إيمانا واحتسابا كل حاجة عايزك بنية النية في كل ركعات النوافل إيه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه عشان يحبك سيدك ومولاك أدي واحد اتنين اسجد واقترب اقترب من ربك اكتر كل ركعة هتصليها كل سجدة هتسجدها هترفع بها درجة ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم قال للربيع بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود فتبقى رفقة النبي الله ده ايه ده ده ايه الخير ده كله كل ده مع كل ركعتين نوافل هصليهم اه حب ربنا مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرب من ربك سيدك ومولاك عشان كده عايزين نكتر بقى من عدد الايه الركعات هيجي اذان العشاء وانت بقى تكون تجهزت واهل البيت كذلك اذا كان فيهم من اللي هينزل معاك بقى تعين بقى اهلك زوجتك تنزل معاك اولادك وتعودهم بقى على انهم ينزلوا يصلوا العشاء ويصلوا التراويح اللي هي بقى عمل رمضان احد اعمال رمضان الفذه وانت نازل احنا قلنا لما بتروح تصلي فريضه كان كثواب ايه حجه المرة دي وانت رايح تصلي هتصلي تراويح وعشاء التراويح دي يعني نافلة النبي قال صلى الله عليه وسلم اللي يخرج إلى أداء نافلة كان كثواب عمره الحديث رواه الطبراني عشان بس ما حدش يقول وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب علشان يمكن الأحاديث دي الناس مش مشهورة عندهم يبقى أنا وأنا خارج عندي حجة وعمرة تامة تامة اكتب معايا في حجة وعمرة اهو ولسه كمان معانا في قعدة الشروق حجة وعمرة تامة تامة لا ده ده هيبقى خير رمضان كبير قوي قوي قوي ده انت هتبقى ملياردير ان شاء الله السنة دي بخيرات رمضان وبالحسنات هنصلي العشاء ونصلي التراويح وانت بتصلي التراويح انا بمليك نوايا عشان قلت لك ايمانا واحتسابا اول نيه انت بتصلي التراويح دي ليه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى اول حاجه عشان ربنا يغفر لك الذنب اتنين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قيام الليل دأب الصالحين عشان ربنا يجعلك في رفقه الصالحين عشان يبقى اسمك فوق مكتوب من الابرار من الصالحين من المتقين ثلاثه قال وقرب الى ربكم يبقى يبلغ القرب أربعة منهى عن الإثم مش أنت بتقعد تقول لي يا شيخ في ذنب مش عارف أخلص منه والله نفسي أبطل السجاير دي ومش عارف أنا بقع في المنكرات بقى بتاعت الشهوات بقى والبنات وأنت فاهم والنظر والكلام ده ونفسي والله أبطل ومش عارف أبطل والله قيام الليل سبب الراجل الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن الراجل كان يسرق بالنهار و يقيم ويقوم الليل بالليل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه راجل كده منافق بقى اهو بيصلي الصبح يقعد يسرق وبالليل يقعد يصلي ده شكله منافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه ما تقول لما سألوه قال ان قيام الليل هينهاه عن هذا الإثم فعشان كده تاخد نية انه يبقى منهاه عن الإثم وقال ومطردة للداء واللي عنده بلاء قد يكون سبب إن شاء الله في العافية قيام الليل إن شاء الله يكون سبب في انه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالعافيه ناخد الفاصل ده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب يبقى رمضان فجر حياتنا السنة دي إن شاء الله ويلا نكمل مع بعض الخطة الإيمانية وإحنا وصلنا لغاية صلاة التراويح والنيات اللي احنا كنا واخدينها في صلاة التراويح قلنا دأب الصالحين منهاة عن الإثم مغفرة للسيئات ومطردة للداء كل المعاني الجميلة العظيمة دي عايزك وانت بتصلي التراويح تحتسب المعاني دي علشان أجرك يزيد عند ربنا وانت واقف بقى تصلي التراويح عايزك تفتح قلبك للقرآن الآية دي عايزك تفتكرها كتير ربنا يقول ايه نزل به الروح الامين على قلبك ايوه افتح قلبك للقرآن القرآن ينزل شفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإيه؟ ورحمة أيوة وإحنا عايزين قلنا رحمات كتير علشان نقدر نعمل أعمال كبيرة وفزة إن شاء الله في رمضان تصلي التراويح وتجتهد في الدعاء وبالذات بقى في دعاء الوتر وتبالغ في ذلك عايزك تتباكى إن لم تستطع البكاء تباكى علشان يبقى أخشع في الصلاة حقق في, في صلاة التراويح معاني الخشوع والخضوع في كل صلاة تصليها علشان تبلغ الثمرة بعد ما نؤدي صلاة التراويح مهم قوي تصلي لغاية ما الإمام ينتهي حتى ينصرف الإمام النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يصلي مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة لغاية ما ينصرف قالوا انصرافه إنه يلتفت بعد أدائه للصلاة يلتفت يعني أول ما يتحول كده من تجاه القبلة يبقى ده انصرافه بالتالي يبقى أنت تصلي معه إلى هذا ترجع بقى بيتك الناس اللي هتبتدي تريح شوية علشان عايزك تصحى قبل الفجر بساعة اللي هيريح اللي لسه مثلا هيتابع حاجة على الفضائية أو يشوف يقرأ له يشوف ورده في القرآن أو ما شابه من الأمور الست البيت اللي هترجع تشوف واجباتها المنزلية إلى غير ذلك المهم عايزك تريح في أول 20 يوم شوية في الليل تنام لك مثلا بتاع ساعتين ثلاثة كده في الليل علشان خاطر تصحى قبل الفجر تتهجد تنام وتصحى تتهجد التهجد ده بقى موضوع تاني خالص علشان ده وقت السحر وقت النزول الإلهي وقت النزول الإلهي فين؟ في رمضان في أعظم الشهور أفضل وقت وأعظم وقت مش قلنا اقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم وانت كمان في زمن القرب والمغفره يبقى اللحظات دي لحظات ثمينه قوي في عمرك تقوم تصلي او في بعض المساجد بتصلي دلوقتي التهجد اذا كنت هتصلي معاهم انا برضو بقول تصلي احيانا لوحدك ولوحدك ممكن تقوم كده من غير ما حد يحس بيك علشان تبقى ادعى للاخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاه النافله الراجل لما يصلي نافله سرا حيث لا يراه الناس تعدل 25 من صلاته حيث يراه الناس فعلشان تضاعف يضاعف أجرك أو تجيب البيت وتصلي بيهم ما يتيسر من ال- التهجد وبعد كده نقوم نتصحر إن في السحور لبركة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين عارف المعنى الجميل ده وإحنا قاعدين بنتسحر عايز المعنى ده يا جماعة نفتكره قوي ربنا بيثني علينا في الملأ الأعلى صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ربنا بيقول فلان أحمد وفاطمة وزينب وعلي وفلان وفلان بيذكرك باسمك ويثني عليك في الملأ الأعلى فيها أحلى من كده بقى إن ربنا يثني عليك والملائكة تستغفر لك وتسترحم اللهم اغفر له اللهم ارحمه يبقى أكلة السحور دي أكلة عظيمة قوي إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين تتقوى عايزك تسيب بقى عشر دقايق كده بين السحور وأذان الفجر الوقت ده بقى وقت استغفار والمستغفرين بالاسحار عايزك بقى تستغفر فيها وتدعي تاني بقى علشان دي لحظه من لحظات الاجابه العظيمه جدا هنجدد تاني الدعاء بالعتق والمغفره وانك تبلغ ان شاء الله اعظم الجنان في الفردوس الاعلى ما تنساش المعاني دي قوي يجي اذان الفجر واحنا لسه مأذن الفجر اهو نفس المعنى بقى عايزين نتعايش الجو ده بعد اذان الفجر مباشره تبتدي برضو تردد الاذان وتبتدي تصلي ركعتين بعد اذان الفجر على طول ركعتي الفجر اللي هم سنه الفجر النبي قال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وبعديها تضطجع يعني ت- تنام على شقك الايمن كده دي كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم تريح خمسه بس اوعى تريح وتريح فيها خالص اوعى كده علشان ما يضيعش منك الفجر لا يعني حاجه خفيفه كده وتقوم علشان تؤدي صلاه الفجر في جماعه احنا يا جماعه دلوقتي صايمين احنا نوينا بقى واحنا بنتسحر من السحور ده نيه نوينا ان احنا بكره صيام دلوقتي كده مع اذان الفجر بقينا ايه كده احنا صايمين عايزين نيات الصيام بقى ايه النوايا اللي احنا هننويها في الصيام قلناها قبل كده عايز افكرك بيها بسرعه زي ما فكرتك بالقيام اول حاجه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تبقى من المتقين والاخره عند ربنا للمتقين والمتقين دول اعظم الناس منزله عند رب العالمين تبلغ ثمره التقوى اتنين الصيام جنه جنة يعني انك تستدفع بيه كل العذاب وكل النقم والابتلاءات لو صمت يبقى جنة يستجن العبد بها ثلاثة من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة مئة عام قلت لك سبعين خريفا موجودة برضو بس خلينا في المية اللي هي ان شاء الله تبقى اكثر في المباعدة بيننا وبين النار أربعة قلنا الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو امامه عليك بالصوم فانه لا عدل له في الاجر ولا مثل له قلنا في كل حاجه ممكن تستشفي بالصيام يكون الصيام ان شاء الله سبب في شفائك من مشاكلك النفسيه ومن مشاكل قلبك اللي قاطع بينك وبين ربنا ومن مشاكلك العضويه الصيام صوموا تصحوا لو كذلك يبقى سبب ان شاء الله في الاستشفاء المعاني دي جددها مع ثمره المغفره طبعا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ص- هنبتدي بقى كده نتجهز لاداء صلاه الفجر واحنا خارجين فاكرين نيه ايه كل فرض بنخ- بنخرج له نيه الحجه انك تكتب لك حجه صلاه الفجر بقى في جماعه اللي صلى العشاء والفجر في جماعة تكتب له قيام الليلة يبقى أنت صليت مع الإمام أدي كتبت لك قيام ليلة وصليت الفجر وإن شاء الله والعشاء في جماعة تكتب لك قيام ليلة تبقى ما فيش أحسن من كده واللي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ما تخافش بقى من أي حاجة كده ربنا سبحانه وتعالى صاينك وراعيك وربنا سبحانه وتعالى يكفيك من كل شيء أليس الله بكاف عبده بس هنصلي الفجر في الجماعة ونقعد بقى لغاية شروق الشمس عشان نجيب بقى الحجة والعمرة التانية خدنا الحجة والعمرة بتاعت ال- آه، صلاة التراويح والعشاء المرة دي بقى في جلسة الشروق من قعد بعد أداء صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يذكر الله كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة عايزك بقى في الوقت ده ت- تقول أذكار الصباح وأذكار الصباح دي من أعظم الحاجات وجماعة قلنا الحفظ عشان الشياطين والمشاكل والحاجات دي كلها أصل اللي مصفد المرضى الحديث كده لفظه في آه، صحيح ابن خزيمة وصفدت الشياطين مرضت الجن الشياطين المتصفدة المرض الكبار لكن ممكن كم واحد صغير كده يعمل لنا شوية مشاكل فاحنا مش عايزين اي مشاكل في نهار رمضان فعشان كده عايزك ان شاء الله تبقى تقعد بقى تقول اذكار الصباح علشان تبقى حفظ ورعاية من ربنا سبحانه وتعالى لك من كل سوء نقعد لغاية الشروق ممكن انت على شروق الشمس بالظبط اللي مكتوب في النتيجه ممكن تاخد بعضك وتمشي وتصلي في البيت الضحى او الركعتين اللي بعد ال... بعد جلسه الشروق ممكن تعمل كده وممكن تصليهم في اي وقت لغايه قبل الظهر بتلت ساعه خلاص هترجع بيتك اللي بقى هيكون هيبتدي يتجهز عشان شغله هينام له شويه آه، اللي ما عندوش آه، ارتباطات ما عندوش جامعه ما عندوش شغل في في اول النهار بالشكل ده يبتدي بقى يقرا ورده من القران عايز ورد القران السنه دي يبقى حاجه تانية خالص عايزك تقرا قراءه عمرك ما عملتها انت ختمت السنه اللي فاتت كام مره مره عايزينها السنه دي مرتين مره في اول 20 ومره في العشرة الاواخر انت ختمت كام السنه اللي فاتت اتنين عايزهم اربعه تزود او ولو بختمه واحده عشان تحس ان انت بتتقدم لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر هنقعد كده قعدنا لل- للشغل نبتدي نخرج وانت خارج للشغل وانت خارج للجامعه وانت خارج لاداء وظيفتك عايزك تحتسب ما احنا قلنا ايمانا واحتسابا ايوه اليد العليا خير من اليد السفلى ايوه وفي في امراتك صدقه انت نفقتك على نفسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والحديث في صي- في الادب المفرد وصححه الشيخ الالباني نفقه الرجل على نفسه صدقه ان انت تنفق على نفسك ده صدقه فكونك تخرج وتسعى للرزق يبقى في حد ذاته عبادة لله سبحانه وتعالى اوعى تنسى النية دي وتتلهى في ملاهي الدنيا هنخرج للشغل وهنحتسب فيها وفي اثناء الشغل بقى عايز الدعوه معاك الشريط بتاع رمضان اللي هتسمعه للناس وتفكرهم برمضان ومعاك الكتيب الجميل ومعاك الاذكار وتقول للناس يلا يا جماعه بقى عايزين رمضان السنه دي يبقى حاجه تانية فالدال على الخير كفاعله اوعى تنسى الدعوه في رمضان لان دي اللي هتكسر وتضعف اعمالك في نهار رمضان لازم في جيبك صدقه وصدقه سر وانت رايح شغلك وانت راجع من الشغل ايا ما كان صدقه تتصدق بها على فقير صدقه سر عشان صدقه السر تطفي غضب الرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان اجود بالجود اجود من الريح المرسله كان صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله فعشان كده تبقى صدقات كتير قوي اعظم صدقه تتصدق بها لازم تبقى في رمضان عشان صدقته السر تطفئ غضب الرب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ما تنساش الصدقة هنرجع حي- هيتخلل الوقت كده صلاة الظهر نؤدي صلاة الظهر وعايز بقى اذا ما كنتش انت يعني صليت الضحى قبليها صلاه الضحى قبل ما ننساها صلاه الضحى يا جماعه لا اذا صليتها تصليها اربع ركعات ما عنديش discount ما عنديش discount في رمضان خالص يا جماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الح- عن- عن رب العزه في الحديث القدسي انه قال عبدي صلي الي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره فعايز اربع ركعات وصلاة الضحى دي النبي قال انها صلاة الاوابين، صلاة الناس اللي فعلا تايبة وخاضعة و- ومنكسرة لله والمعاني دي احنا محتاجينها قوي في رمضان، فعشان كده اوعى تنسى الضحى، والضحى دي بتبقى كانها صدقة عن كل مفصل في جسمك، م- جسمك فيه 360 مفصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث الصدقة مطلوب ان انت تتصدق عن كل مفصل من هذه المفاصل، يجزئ عن هذه الصدقات صلاة الضحى. عشان كده لازم ناخد بالنا قوي من موضوع صلاه الضحى. طيب هيجي بقى صلاه الظهر، سنه الظهر القبليه والبعديه فيها العتق من النار، واحنا عايزين نكتر زي ما اتفقنا من الثمرات دي، النبي قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرمه الله على النار. فعشان كده عايزك تبقى محافظ قوي واحنا مفكرين نيات النوافل اسجد واقترب ومرافقه النبي صلى الله عليه وسلم وانك تبقى في اعلى الجنه وترفع بالدرجات مع كل ركعه تركعها وتبلغ محبه ربنا سبحانه وتعالى. خلاص هنصلي قبل الظهر اربعه وبعد الظهر اربعه ركعات خفيفه ما تستثقلش احنا في زمان الرحمات فهتلاقي ان شاء الله نشاط على الطاعه. بعد كده هترجع بيتك هتريح لو في متسع لغايه قبل صلاه العصر يعني تريح شويه نوم القيلوله مع كل نوم هننامه عايزين نحتسب سيدنا معاذ كان يقول اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي ففي النوم ده انا نايم بس عشان اعرف اصلي العصر انا نايم بس علشان اعرف اصلي بالليل عشان اعرف اصلب طولي ايوه النيه دي حلوه قوي النيه دي تخلي نومك ده في طاعه ربنا تنام ساعتين ثلاثة أربعة عشرة المهم النوم ده اوعى عشرة اوعى اوعى تنام في رمضان كتير انك النوم ده هيبقى فيه ميزان الحسنات ان شاء الله تعالى هيجي بقى وقت الايه العصر يؤذن لصلاة العصر عايزك برضه نفس الحكاية وانت خارج بتاخد نية الحجة والمعاني الجميلة اللي قلناها مع كل صلاة في وقت العصر بقى هتصلي قبل العصر أربع ركعات عشان تستنزل الرحمة قال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربع يبقى كده جميل وهنصلي صلاة العصر وما بين العصر والمغرب هنبتدي بقى نجهز تفطير الصائمين عايزك بقى تعمل شويه الاكياس علشان من فطر صائما كان له مثل اجره تاخد بقى مش عايز رمضان واحد انا عايز 100 رمضان عايز 100 ثواب صيام اقل حاجه تعملها كل يوم تجيب شويه تمر جيب لك كيلو تمر 2 كيلو تمر واعملهم في اكياس تحط في كل كيس مثلا 5 6 7 تمرات وفطر فيهم الناس وخلي واحد يقف بيهم ولا انت تقف بيهم كده وتفطر الناس على قارعه الطريق علشان تاخد ثوابهم كلهم او تحطه في المسجد او ما شابه عايزين تفطير الصائمين اطعام الطعام المعاني الجميله دي ما ننساهاش النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر انه الواحد لو قعد من صلاه العصر لصلاه المغرب في المسجد لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى صلاة المغرب خير من أن أعتق أربعة الأربعة دول مش واخد بالك أعتق يبقى الجلسة دي سبب في العتق ما أنا قلت لك أعتق تعتق فالجلسة لو قعدت من العصر لغاية المغرب ومثلا كلفت حد بأن هو يقوم بموضوع التفطير ده أو أنت تقوم بده دي أو دي المهم ناخد نشغل الوقت ده بقى ده وقت تسليم العمل العمل كده هتقدمه لربنا بقى فيا رب قبل المغرب بقى بخمس دقايق يا رب اقبلني مع بعد ما قلت اذكار المساء وانت قاعد بقى تتعب لهفه علشان للصائم دعوه مستجابه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقعد تدعي بقى بلهج وتدعي بقوه علشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بثواب رمضان العظيم ده في اعمال كده اليوم اهو من اوله لاخره قلنا في الاول عايزين الرحمات عايزك في اول عشر تهتم قوي قوي قوي بقراءه القران وكثرة الاستغفار لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ولسه قايلين ان قراءة القرآن بتستنزل بيها الرحمة تعود مريض تعود مريض تخرج في اول خمس ايام مثلا تروح مستشفى او تروح لفقراء ومساكين علشان هم دول الجماعه اللي بتستنزل عليهم الرحمات يا جماعه فعلشان كده نبقى معاهم ارحم ترحم فاذا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فالمعاني الجميله العظيمه دي تبقى سبب ان شاء الله في استنزال الرحمه فتلاقي نفسك فايق كده وعايز تشتغل طب افرض قلبك قاسي قلبك تعبان ونفسك تلينه خد بقى الحديث الجميل اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم امسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك يبقى أنت لو أطعمت يتيم تروح ملجأ وتقعد مع الأطفال اليتامى دول وتقضي معاهم يوم جميل وتديهم من طعامك يبقى عمل فذ وكبير أنا مش عايز صيام وقيام وقراءة قرآن وبس وأذكار والكلام اللي احنا حافظينه أنا عايز عملك يتعداك أنا عايز عاداتك تتغير في رمضان عايزك تسعى في قضاء حوائج المسلمين عايزك تغيث ملهوف عايزك واحد مدين تبقى تقضي عنه دينه علشان أفضل الأعمال تخلي السرور على قلب المسلم عايز زي ما اتفقنا على أربع خروجات نقسمهم كل خمس ايام الخروجه الاولانيه نروح فيها اليتامى ومساكين وما شابه تاني حاجه اطعام اطعام لفقراء وارامل الساعه على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والخروجه الثالثه تشهد قبر جنازه عايزك تشهد قبر علشان يلين قلبك والرابعه قلنا ليه دار ايتام يبقى مستشفى مستشفى ودار ايتام وشهود جنازه وفي نفس الوقت تبقى عندك زياره لفقراء كده يبقى الاعمال دي مهمه قوي بالله اذا اردت ان تبلغ ثمره رمضان السنه دي خفف ذنوبك سيدة عائشة كانت بتقول إن الواحد لو عايز يوصل يبقى أعظم من المجتهدين اللي اجتهادهم عظيم جدا يخفف ذنوبه بالله عليكي آن الأوان إنك تلبسي الحجاب آن الأوان إنك تحافظي على الصلاة في وقتها آن الأوان إنك تصلحي حالك مع ربنا بالله على حضرتك بالله الوقت جاه علشان خاطر الفرصة دي يمكن ما تتعوضش تاني الوقت جه عشان نصحح بقى علشان نتوب بقى علشان كفاية كده ذنوب كفاية كده معاصي خلاص ان شاء الله رمضان السنة دي هيبقى احلى رمضان في حياتنا قولوا معايا يا جماعة يا رب يا رب يا رب بلغنا العتق من النار اللهم بلغنا العتق من النار اللهم بلغنا العتق من النار اللهم بلغنا العتق من النار اللهم من علينا يا مولانا برفقة النبي محمد يا رب تقبل صيامنا وقيامنا يا رب اجعل رمضان هذا العام أفضل أعمارنا وأفضل رمضان مر علينا يا رب أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب يا رب يا رب بلغنا رمضان يا رب سلم لنا رمضان وتسلم منا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب يا رب ارزقنا حسن طاعتك وارزقنا شكر نعمتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم